إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أعطانا الشيخ صلاح الآن ورد وجود المهدي بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قدره وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بمدينة طنطا إلى آخره نفعنا الله ببركات ببركاته في الدارين آه طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداعي المستدعي مش حد يعرف حاجة عنه هذا الدكتور عميد كلية القرآن بجامعة طنطا له كتاب اسمه النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت جده كان يحيي الموت الكتاب ده أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي أربع سنوات أو خمس اسمه كتاب اللفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو المدث كان يحيي الموتى وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوفيق جهة لا يأتيها الباطل جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة منيا القمح وأحال المعترض أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله فقام فقال من الذي قتله وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان ممكن يجيبوا شهرين ثلاثة أربعة يحلوها وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في في هذا الكتاب المبين واخد بالك ومحطوط في الأرشيف أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده لما يكون الرجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب في واحد من المعاصرين أما حور البيت ده شوية وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه إن كان رب البيت جحشا مبردعا فشيمة أهل البيت كلهم الرص ها وهي غريبة الرص والرص هي عبارة عن نقطة وقعت واستقام المعنى عجيب إن من البيان لسحرة ها وإن من الشعر لحكمة فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى مش كده واضح؟ يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام لا يستطيع أن يقول نعم أبدا يقول إن شاء الله طالما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد وهو بيطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله أي مدد لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما ترجع قائلا وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها وكان فقير وبيعاني من الفقر حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله فخاله يبدو انه ضربه علقه ساخنه ولا حاجه فكانه قال له يعني استضربني عشان بتاكلني فكتب له ورقه من الشارع الحلمنتيشي يقول له فيها ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهيه فافرح فاني ذاهب متوجه في داهيه واخد بالك فالراجل ده طول عمره فقير وغلبان وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه وكان معجمه اللغوي في غايه التعب لما تقرا للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب ويذكرك بالمتنبي ابو الطيب فمحمود سامي البارودي باشا فكلمه باشا دي تبين لك انه ايه الراجل غني وطبعا هذا الراجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الخليل وبتاع فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع وكان يشير راجل فقير طول عمره ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور فقال احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات هذا شيء عجيب الأحياء شيء ياكله وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36 ألف جنيه 36 ألف جنيه لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت ها لا تقول لي إعارة ولا يمين ولا شمال أو واحد مؤذن ولا فراغ في مسجد برامج بسوقي من حوالي سنتين وعرفت الخبر في أروقة الأوقاف حبوا ينقلوه راح عجبوس الرجلين يقولوا يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت أنا أنتوا هتطلعوني تفقروني ليه؟ فلما يكون الراجل ده 36000 جنيه شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون تقوليش بقى الكعبة ولا تقول لي الحج ولا الكلام ده لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى الحصول 4 مليون لا في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه بالالوف المؤلفه لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور ووزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مشاكل واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعائري ياخد حاجه وزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف فلما يكون أربعة مليون يذهبون إلى قبر البدو ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ رحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة نقول هم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام ورجل لا نعرف أمات على الإسلام أم لا قال يا اخي هذه تلك اذا قسمة ضيزة. فالمشكلة يا اخوانا ان احنا لما بنتكلم نقول البدوي او الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كاشخاص. هو اذا كان من اولياء الله فلنفسه. فلنفسه. لكن نحن الذي نعارضه ان يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه. دخل ليوحد الله فيه فاشرك به. هو ده المحور الذي نتكلم عليه دعونا من الاشخاص اهل البدع يجروك الى معارك جانبيه ما دخلنا فيها يقول لك عمال يشتم الاولياء احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقه بهم على الاطلاق فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم ما يضرنا ذلك بل بالعكس هذا من الاداب إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له البر والرفع عند الله عز وجل ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق وليس من مصلحتنا أن احنا نحث منه على الإطلاق كشخص لكن كل كلامنا على التوحيد التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته إنما تحيط به إذا لم يغفر له وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا مليت الأرض كلها خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي يعني واحد ملا من السماء للأرض جنوب ده ممكن يكون ترك ذنب ها لا أظن يكون ترك ذنب واحد ملا قرار الأرض طولها وعرضها وارتفاعها فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب الوعد لا ينسخ واحد وعد ابنه قال لي يا ابني متى نجحت اجيب لك ساعه جاء نجح وقال له الشهادة قال له يا ابني أنا نفخت الحكم نفخت أنا رجعت الكلام ها الأخبار ليس فيها ناس لا صدق وكذب فالوعد لا ينسى لا سيما من أكرم الأكرمين الذي يمحو السيئة فلا يتصور أن يمحو وعده وعد الله لا يخلف الله وعده فوعد الله لا يخلف فهذا وعد من الله إذا لقيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني ده الشرط الوحيد لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي لا أبالي ليه لأن إيه لا أحد يسأله لا أحد يسأله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال تعالى ولا يخاف عقباها إن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل له الحكم يبقى لقيتك بقرابها مغفرة كلمة ولا أبالي هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده يبقى كلامنا عن الأولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك بس فأي واحد يشيع عنا إن إحنا بنكتب الأولياء بنتكلم في جنب الأولياء ما بنحبش الأولياء باهت كاذب نحن نعرف أخبار أولياء الله عز وجل أكثر منهم ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جرت على أيديهم كرامات والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع فيه مجيليد اسمه كرامة الأولياء أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة زي مثلا ايه؟ زي مثلا آه اسيد بن حضير وبشر بن عباس كما في صحيح البخاري كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاه والسلام وكل واحد طبعا معه عصايه فلما انقلبوا من عنده من عند من عنده في ظلام الليل الثالث اضاءت عصا احدهما طرف العصا كده اضاء لنكون كشاف فضلوا هما الاثنين ماشيين في الضلمه على ضوء هذا الايه؟ كشاف. فلما افترقا اضاءت عصا الاخر. يطلعوا لنا اي كرامه زي دي. او ياتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلم احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. يعملوا حكايات غريبة عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي ليه يا جماعة كان ايه العقيبي ده قال لك اصل هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم فالرسول قال له ايه مد يا عجبان عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه في العقل الرسول قال له مد يا عجبان بالجر ها على لغتهم مد يا عجبان يعني الراجل ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معاه يبقى صحابي لازم ولا بد مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء أهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة خلاص كده طبعا ده صحابي في المنام واخد بالك وهذا كله ما له قيمه عند العلماء المنامات والناس دول المنامات ركيزه اساسيه عندهم دايما نايمين ركيزه اساسيه وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات مع ان جماهير اهل العلم اتفقوا على ان المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام اذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج ان نتمه بالمنامات لا سيما ان غير الانبياء قد تاتيهم الشياطين في سوره الاولياء لا تاتي في سوره الانبياء كما تعلمون لكن في سوره الاولياء فمثلا لو احنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول تسعة في شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا لا ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحكم الشرعي التام قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه وهو أنه رأى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإما أن يأخذوا بخبره فإن بقى ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة صحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الشرف العظيم ده يبقى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت بمنام هذا كان الحكم الشرعي اللي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام يبقى نثبت الصحبة بالمنام المهم إن الرجل ده العقيبي ده طيروا عنه كرامات وفي حديث عياذ بن حمار اللي احنا بنشرحه النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل اهو اللي ملوش عقل ده ماشي بسكه ضمن ليه؟ لا يمين تأتيه الخرافة التي يضج اقل العقول منها فيعتبروها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني لا ضعيف العقل الضعيف الذي لا عقل له فبيحفظ حكايات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نفسه تلك الجبن أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس يريد ابن المدينة ولا واحد من أتباع هذا الجن ايه بقى الحكايه؟ قال ان انا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من البجع الا بيكشف ايه الصائد. فيا جماعه اتغاظوا مني صيادين وبتاع فبدا بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين المهم كرهوني دبروا قتلي. في ليله من الليالي آه، رحت عشان اصطاد وحضر لنفس الحفره وياها دي اللي بيحفروها ويزدادوا فيها دي اللبنه دي وبدا يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العاده بدا يحوم حواليه المهم جاله كده هاجس ان هم هيقتلوه ففر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه هم شافوه بيجروا وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد واخد وفضل ماشي على طول ما عرفش هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف هو بس بيقول انا ما اعرفش انت بتحبني ماشي يسحبوه صلى الله عليه وسلم المهم فعلى طول كده لقى نفسه طقش في باب والباب كان عليه قفل اتفتح الباب ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم ماشي خلاص الباب اتفتح قام داخل وردع الباب وراه جاء العصبة أولو القوة لزقوا الباب إنه يتفتح خلاص هو لحد الآن مدهوش مش عارف هو فين ترك عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيل في ضريح العقيل فتح باب ازاي؟ ما تسألنيش السؤال حرام عيب كذبني انا بقول لك فتح خلاص يبقى فتح السؤال لا محل له عند هؤلاء ولذلك عندهم القول المشهوره من سال ايه؟ من اعترض انطرد واخد بالك اللي يعترض ينطرد انت سلم بكل حاجه لا جبر له العجيب بقى كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه الغريب اللي جاي الضريح ضلمة كحل الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله فبيحدث عن عيد السجاد ها عايز يشكر ربنا بقى ما هو نجاه فبيحدث عن عيد السجاير فلقى العيد الكبريت مش لاقي الكبريت اتاريه سابه في الليل ده لان انت عارف الناس بيولعوا كده في الشاي ولا مش عارف حاجه كده في الليل ده يعني شاي وبتاع وده في نفسه مسك كبريته هناك مين بقى اللي ولع له؟ اظن بقى واضحه ها؟ آه هو ده اللي ولع له قال لا اتواصوا به بل هم قوم طاغوت هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من من المفتري مباشره ها؟ مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات وكان لي اخ رحمه الله يعني تاب من هذا الكلام قبل ان يموت بحوالي اربع خمس سنوات فكان كل ما امراته آه، تلد تفصل المهم قالوا العتيبي ده في المنام وقال له روح اذبح آه، بطوطين والكلام ده اول وحطوه في ال- خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت بيه كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ لا لا ناكلهم بط واحنا مش قايلين ناكل بط فيروح يستناها في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من ما خلوش ما خلوش حاجه في الايه بتاع شتفوها نفسها رجعت المراه طبعا متصرة هتفطر هتفطر ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل ال- اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجي لك جمال الدنيا ده الواحد صبت اخنه الواحد ممكن يهلو لما يملأ بطنه ذكرين بطن وما يموت ده كويس انه بلد جمل واحد المسألة لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الإطلاق فضل برضه مرعوب من حكاية الشيخ والكلام ده فترة زمان لحد ما ربنا عفاه أو شوف يأتي الشيطان يسول ما هي الرؤى ثلاثة منها تهاويه الرؤى ثلاثة منها تهاويه الشياطين من الشيطان. فهؤلاء إنما يشيعون يشيعون و- وتصدع عقيدة عند الواحد يعني مرة واحد آه، من بلدنا جاء بيقول لي يقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك قلت له ليه ان شاء الله قال لي صحيح للصلاه قلت له لا قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولايه لكل ولي عز ها؟ زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عيد واخد بالك قاعد له كده يصحيه اشوف الناس معتقده ايه كل دي بسبب الخرافات التي صيروها عن الاولياء وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد منها ما يقدح في صميم التوحيد فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامه احنا عندنا الاسانيد الصحيحه واحنا نعرف الصحيح من الضعيف نعرف الصحيح من الضعيف اهل السنه كده والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا ياتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفتري على الله ورسوله او كان ما بين ال- الرجل الاخر مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيه يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون مش قرون العز ها احنا خلاص ايه حطينا نقطة وانتقلنا بقى من ال- لا تكسور قرون إيه يعني انقطاع طويل من كرامات الاولياء مثلا الصحيحة خبيب بن علي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه لكن الاسر الحرم كانت دخلت فسجنوه لحد ما الاسر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل الحارث نفسه المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امراه سجانه. وكانت المراه دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن علي موسى يستحد به. موسى عشان يح- يحلق العانه. تعرف آه، في شريعتنا ان شعر العانه لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما. اقصى شيء بشهر العام 40 يوم وبعدين يحلق فخبيب طلب موسى يستحد بها وهو مسجون وسيلقى ربه فالذل لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن ان كانوا يصدرون عن حب المرأة جابت له موس وبعدين الولد على رجلها غفلت شوية كده الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب كان ممكن يسبحوا ويقول لك راس براس انا خلاص ما يقتلون دول مشركين وبتاع لكن الناس دول كان عندهم نبل كان عندهم نبل وعيل وعلمهم سيد النبلاء شوف حذيفه بن اليمان وابوه لم يشتركوا في في موقعه بدر وهم حاضرين لم يقاتلوا ليه؟ لان حذيفه وابوه خارجين من مكه فمسكوه رايحين فين؟ ستذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخل سبيلكم قال له ماشي لا نقاتل معه فقام النبي عليه الصلاه والسلام وهذا حديث صحيح فقال يا رسول الله اخذوا منا العهد الا نقاتل معك ملوش كفار وبتاع قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم الجماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعونه وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هي غفر الولد نزل من على ركبتها دخل لخبيب خده حطه على ركبتها انتبهت المرأة لم تجد الولد نظرت فإذا الموتى في يد خبيب والولد على حبه فشهقت شهقت شفقة عرفها خبيب فقال لها تظنيني قاتله والله ما كنت لأفعل ذلك المرة دي أسلمت بعد كده فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيث ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط ولقد رأيت في يده قطفا من عنب وما بمكة ثمرة هذه كرامة بياكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب هذه كرامة كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب وبئس الرجل تكون بضاعته الحيلة والكذب يا جماعة الرفاعية أيدوا يا رفاع أيدوا يا رفاعي أي تعبان مجهول كتفوا يا رفاعي أيدوا يا رفاعي اشتروا الجماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلفه على صبعه زي المدينة كده والناس كلها منبهرة وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد استعدام في جيبي واول ما ادخل هم حادفه لهم تحت الكنب. آه واطلع من الاوضه. خلاص؟ يطلع من الاوضه ياخد الكنب عليه يقوم ايه؟ على فكره بيتكم ده فيه تعبان. ازاي بيتكم فيه تعبان ده احنا بننضفه كل يوم وسيراميك وإيشاني ورخام وبتاع التعبان هي علبه فين ان شاء الله. هو انا بقول لك كده. خلاص؟ وهتلاقوه بالاماره في الاوضه اللي فيها الكنب عشان يعني ايه طبعا الناس مش هتلاقيه يدفعهم الفضول كده يقوم يروح يلاقي كمان ايه باصص له كده بعينين بتلمع يقوم يصفر له يجي زي الكلب واخد بالك يقوم واخده كده لقفه وقوم حاطه في جيبه صدقتوني ايه رايك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليها مصدقه ولا لا؟ ها يصدقوا خلاص ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان من تحت الكنبه هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده يا جماعه احنا صغيرين الحاوي يقوم جايب كده نار بيدخلها ببغه واخد بالك وتطفي هذا غير فوق عينه ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدعه وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين كان على كلامه نور وكان كلامه بيدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه شوف عبد الله بن سلام الحبر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان في النخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رايته اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب شمس كده الانسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه طب سيبك منه ليه؟ يقول لك ما اعرفش كده حسيت كده متضايق منه قلقان من ناحيته ليه؟ الكذب بينطق على الوجه والصدق بينطق على الوجه فالجماعه شيخ الاسلام ابن تيميه رجل في يده نواصل في الحجج وكان اذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء ترمي فيه الجزل تطلع بعلم ترمي فيه الجزل تطلع بعلم ما تقولش القعر لان امتى الماء تتعثر لما تظهر للقعر لكن ثم بينه وبين قعر الماء 30 40 متر لا يتعثر به ابدا فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوك وتدبر سيرة أهل البدع إلى الآن تجد إن هم بيلوذوا بأصحاب الشوكة وتجد دايما إن هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية واللي بتاخد اغطاء رسمي واي واحد عايز يعمل جمعيه مشترك ثواني يطلعها ويروحوا حج وعمره وياخدوا 500 واحد ما تعرفش يجيب فلوس منين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثات ومحطة القرآن الكريم تروح للسرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده. خلاص؟ وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء. شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، احنا قلنا أهل البدع إما يحتالوا وإما يكذبوا. فراحوا هناك وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء ويسب وقد آذانا واحنا خايفين تنزل صاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية السلطان استدعاه تعال ازاي عمال تشتم في الأولية وتعمل وتخلي وتسوي شيخ الإسلام الحق بيدي قوة والباطل مهزوم تلقائيا قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا خلاص واوضح من في المعنى من هذه الايه قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فكلمه نقذف بالحق دلنا على ان القوة في الحق جعلته كالقذيفة خلاص كده والحق اذا صوبته لا يصيب الا قس الباطل وهو الدماغ زي ما الدماغ قس الانسان وقس جسمه ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه ادي معنى يدمغه خلاص يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قبيح نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول فاذا هو زاهق خلاص يقوم نايم على طول مطروح ارضا خلاص فشيخ الاسلام رجل محب يرى انه على الحق فنديله قوه اعتبار انه على الحق ده نديله قوه وانه قائل مقام الرسول وانه لا ينبغي ابدا ان نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمين قدرا هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل وان كانوا الاقلين عددا وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره لما دخل عليه بتاع التتار دخل عليه وقال له امره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا جاب اكل قال له الاكل الكل قال له اكل ازاي؟ وهذا الاكل اقتصدتموه من اموال الناس وانضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس كان معاه مجموعة العلماء كانوا بتاع إلا شيخ الإسلام قال ما ده شك مالكم ده كله مغصوب ما شك فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تسلطس بدمه قلت لم هدوم احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه ادي اللي هو عمل كافر ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فشيخ الاسلام بيفتحه كده العري ومطلع دم كده ومعايا هدوم قال شوف بقى الكلام فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غازان انجمع عند داخل صباعه كده انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما وشيخ الإسلام خلص الأسرة والكلام ده هو راجع هو الحق كده فإذا كان عمل كده في العدو اللي ضده هو ما يعرفش يعمل مع سلطان المسلمين يتكلم كلمة حق دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه طبعا السلطان ما يعرفش حاجه اول مره يسمع الكلام الفظيع ده فقام الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنة الله. اوه عمال يشد فيه طبعا كان ايه؟ لابس بالارض. شوف شوف يشد فيه آه لازم نبين حاجة بقى واخد بالك قوم يلا ادخل النار بين شكل الاسلام الانسانية بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟ قال ان احنا اولا نغسل وجوهنا بماء الخل هم الجماعة دول بيدهنوا جلدهم بيدهنوا الضفدع ويقتلون الضفادع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيقها تسبيح فازاي يروح يقتل له مثلا 200 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومن داخل النار فهو يجيب خل بقى ويبكي جثته وانا كمان اقتل جثتي وندخل النار سوا فمن احترق عليه لعنه الله فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه هو ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوه مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله كل غزوات مظفر اذا يا جماعه اهل البدع لانه يعجز عن اقامه دليل صحيح يشدك لقضيه مش متنازع عليها احنا بنطهر التوحيد يقول لك بيقتل الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتمش بالعكس تتوقع الوالي والوالي ده كذا وكذا انت عايز تبرع نفسك فهتبين ان الوالي ده كويس فيقوم بقى هو ياخد الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت مدحني في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم ورحمه الله قبل ما يدير الميكروفون عشان صح الغلطه دي واخد بالك ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرر نفسه ان هو يشيد بهذا الولد يبقى ضيع علي الحق اللي انا مش عايز اقوله ولا لا ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيعه عايز يجرجرك لقضايا هامشيه ليست تصب الموضوع لا تطيع لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التشريب عليك والكلام الايه الجانبي ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين مناظرة موسى بيدعو إلى الله عليه السلام موسى عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى فهو بيناظر قدام الناس كلها بيناظر موسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ثم ترد رد عليه هو جاب دليل تعرف ترد عليه ما يعرفش يرد عليه لكن ايه اللي عمله عجبكم الكلام ينفع الكلام ده يتقال وانا موجود خلاص ما قالوش بقى ايه ايه يعني مش عاجبك كلام حلو اهو يبقى دخلنا في بنيات الطريق وسيبنا المحجه البيضاء انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين خلاص قال لئن اتخذت الها غيري قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون برضه ما جابش ما جابش كلام ده مجنون ده ازاي ربنا ورد أبانا الأولين ولا كلام برضه ما ردش عليه وقال له ده أنا عقلي يوزن بلد ها ولا أنا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خالص ما فيهوش كلام ده قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون خلاص وصلنا بقى للحرس هذا خلاص حجج ورا بعضها كده كالسيل الهادف وده بقى ربنا سبحانه وتعالى معجزه قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين هي خلاص وصلنا لاخر السجن الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل والكلام ده مش هنقدر نتكلم اكتر من كده ما انت حاجه دي يا السجن يا في السجن على طول خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته لا موظف له حاجه ما هو العالم كده مش اول ما نضيع له دليلين ثلاثه يقوم واقف يهرس لا ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله لفوق وده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه خلاص دخلنا بقى للسجن قال له أولو جئتك بشيء مبين حزام الكلام مش نافع ياخد ده الشغل أولو جئتك بشيء قال له فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لساحر عليم خلاص دخلنا بقى في الإيه؟ دخلنا في السكة الثانية يريد أن يخرجكم من أرضكم شوف يستفزون إزاي يستفزون إزاي ها يريد أن يخرجكم زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان متصور المسجد ده مثلا هيقرأ بمجهمتان تراجع مثلا سريع عايز مسجد سريع جدا لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه يعطوه لي القلم بتاع فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الامام وبعدين يقول للامام ايه؟ انا مش عليا انا على الناس اذا كان عليا انا اقف الصوت لكن الناس هو رهن شاغل الاخير ده لا وحد اشتكالك ها لا حد اشتكالك ولا حد نافر ده انت اللي بتنفخ من الصوت فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيل ملكي لا اصل هو الواحد ما يقدرش يمنع حاجه لكن يعمل لما يستفز الجماهير يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي لما جم السحرة بقى وعملوا العملية دي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى خلاص كذلك من نظام مثلا من اساليب عرض الحجه ابراهيم عليه السلام مع النمرود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك شوف اللؤم يا اخي لماذا حاج ابراهيم في ربه؟ علشان ربنا اداله الملك طب ده مدعاه للكفران ولا للشكر؟ لكن اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان وان انت اكرمت اللئيم تمرده ده رجل لئيم ربنا اداله الملك يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر لا ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداله الملك قال انا احيي واميت قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت نعم نظرة قال انا احيي واميت ذكر اهل التفسير ان قال له ان انا جيب اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام وبعدين ادي الواحد براءه والثاني ضرب الرصاص يبقى اللي كان الثاني ده اللي انا برأته ده كان المفروض يضرب رصاصه كمان فالاثنين دول كانوا بحكم الموت انا كده لما عفوت عنه قد احييته طبعا دي حجه متهافته خائبه لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجه خائبه متهافته هنضيع وقت كتير وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له لا انا لا اسلم لك بجاز لقد قال فلان كذا وقال علان يا سيدي فلان ليس بمعصوم ليس بمعصوم لكنه عالم جليل هذا كان ما يستحرمش العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع ده كل الدنيا واحد هندخل بقى في المعجنه دي لا قام قال له ايه؟ قال فإن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب خلصنا بقى خلاص حجة بالغة حجة بالغة يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة المفروض إن العالم الذي يجادل أهل البدع لابد أن يكون عنده بدائل في إقامة الحجج ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد مذاكر لو حورت له ما يعرفش يجاوب لا ده هو عارف طبيعة خصمك وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم يبقى أنا رايح عشان أجادل أهل البدع بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحق يغيظني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسوع يقول لي أنا عايز أرد على النصارى عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى مرة واحد شارك في دراسات الجمعة يقول أنا عايز أرد على النصارى قلت له ليه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحزلق شغال مع الرهبان ودايما يشككنا في ديننا كده فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هقدر عليك المسافه. هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله. وبطلب منك اهو انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فقبلك قلت واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرا في الانجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحر عالم بالحق من الائمه ليه؟ لانه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما ياتي لكن يدخل وهو مش عارف حاجه في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه كان يعلم عن النصرانيه ما لا يعرفه اكبر راهب عندهم بل تلميذ ابن تيميه ابن كثير ذكر في البدايه والنهايه انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا يا ولد شوف بقى الشغل طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دينه يبقى ابن تيميه ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير واخد بالك وده تلميذ ابن تيميه نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما بنقولش كده ازاي ما بتقولوش كده اقرا الكتب فيطلعك غلطان كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده ولذلك الاشاعره هم بنظر ابن حزم احتجوا عليه بانه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره قالوا نحن لا نقول بهذا واخد بالك فيقوم يضعفه من حجته ومن ثقته بنفسه الى اهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق بدليله ثم تقرا كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا يقول لك اه يعني انت بتكمل له فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء فيا ترى في بلد مثلا زي القرب هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح قل خمسة ستة سبعة مثلا يعني معلش انا مش هبقى عندكم وهسيبكم السبب ان مفيش واحد بالواحد لا انا خليها خمسة ستة سبعة آه مطرود كم نفر؟ خمسين ألف؟ مئة ألف مثلا؟ طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ مئات كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص كم محاسب مئة أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا او اثنين او ثلاثه قبل ان يولد له قال انا سانصر دين الله طاقتي وسادخل ولدي مثلا في الازهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيده الصحيحه يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذره كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم اكفله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما انت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به ليه ما, ما انت وواحد معاك او او ثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة وتقسموها كده على الاشهر وتقول طالب علم وتقول له سنوقفك لله بشرط انك انت تدعو الى الله وتصحح العقائد للناس وتتصدر وتنتصب وتنصب نفسك لمنفعه الناس والزكاه هتخرجها على اي حال ستخرج زكاه مالك على اي حال لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن دفع به كل الناس فخص به اهل الفضل مالك لم تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل فلما يجي اهل البدع من كل حاجه وصعود وينشروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء العلماء هم جهاز المناعه في جسم الأمة المسلمة مثل جهاز المناعة في الجسم مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب الجهاز المناعي فالإنسان لو أصيب بأي نزلة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف الجهاز المناعي فلما يكون أمة مثل هذه الأمة الكريمة جهازها المناعي ضعيف تصور بلدا فشى فيها الطاعون ولا طبيب فيها كم يكون عدد الموتى بالألوف بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب فكذلك البلد التي ليس فيها عالم فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عنق الجماهير ليس هي مسؤولية أفراد في عنق الجماهير وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك على قدر طاقتك فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة شيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين فهذا أرجو له يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين